إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قبل أن أبدأ درس اليوم فلقد ذكر لي بعض إخواننا أنني ذكرت في المحاضرة قبل الماضية وأتكلم عن مسألة الاستثناء وأنه ينفع صاحبه أنني قلت إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله نفعه هذا الاستثناء طبعا هذا الكلام غلط ويعني ما أدري كيف يعني وقع مني في زحمة الكلام فأنا يعني أرجع عن هذا الإيه عن هذا الكلام نحن اليوم مع المقطع الثالث من حديث أبي الياسر وجابر وتكلمنا في المرات الماضية عن مقطعين في حديث أبي اليسر رضي الله عنه ثم جاء الدور على حديث جابر وهو طويل حوالي خمسة مقاطع ولعله يعني لا نستطيع أن نوفي في اليوم وغدا إلا هذا المقطع الأول من حديث جابر رضي الله عنه قال الوليد ابن عبادة بن الوليد بن الصالح قال ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة فقلت يرحمك الله أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك قال فقال بيده في صدري هكذا وفرق بين أصابعه وقوتها يعني على الصابع كده فرق بينها قوتها وضرب السجن هذا هو الذي صنعه جابر بن عبد الله معه فقال وقال أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا يقيم الدليل على ما فعله لماذا صلى في رداء واحد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون مبنطة فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون ثم أقبل علينا فقال أيكم يحب أن يعرض الله عنه قال فخشعنا ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه قال فخشعنا ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه قلنا لا أينا يا رسول الله قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طار ثوبه بعضه على بعض فقال أروني عبيرا عبيرا يعني عطرا فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخاع قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم هذا هذه الفقرة الفقرة الأولى من حديث جابر رضي الله عنه وأول ما يلفت النظر في هذه الفقرة هو طريقة تعامل جابر بن عبد الله مع الوليد بن عباد ما الذي جرى؟ الذي حدث أنهم أنهما أي الوليد وأبوه دخل المسجد بعد انتهاء جابر بن عبد الله من الصلاة وجابر بن عبد الله الأنصاري جالس قبل القبلة يعني لم يلتفت حتى إلى الناس من السنة إن الرجل إذا صلى الصلاة فإنه بعد أن يسبح عدة تسبيحات يلتفت إلى الناس لم يكن جابر رضي الله عنه التفت بعد لكن لكن وضع رداءه على مشجر زي حاجه زي شماعه كده في القبله وصلى بثوب واحد. الوليد بن عباده لم يتحمل تخطى الناس ولم يصطبر حتى يلتفت جاسر انما جلس بينه وبين القبله طبعا مغتر متضايق وقال يرحمك الله رداؤك إلى جنبك وتصلي بإيجاد واحد ففعل به ما شرحته قول فرق بين أصابعه وقوتها عشان يديها إيه؟ يديها قوة وضربه في صدره وقال لكي يراني الأحمق مثلك ماذا أصنع فيصنع مثله سنتكلم اليوم إن شاء الله عن طرائق الدعوة إلى الله لأنه فشى في بلاد المسلمين على المستوى الرسمي وتعليمات لمن يعتنون المنابر يقولون لا تتحدثوا في عذاب القبر ولا في النار إنما بشروا وكلموا الناس بالفضائل وكلموا الناس عن الجنة وعن خبر الجنة والكلام ده لكن النار وعذاب القبر والتعذيب والكلام ده ده النور طب ليه؟ قال لك الناس بتعاني بتعاني من معاناة شتى من وجوه شتى يعانون من من من الوضع العام والذل المضروب على المسلمين يعانون من يعانون من لقمة العيش يعانون من انحراف أبنائهم فالراجل ماشي بيكلم نفسه فانت ليه تيجي تقول له بقى عدم القبر والشجاع الاقرع وهياخدك ويتلف على رقبتك ويضربها نصين والبتاع ده هو مش ناقص فاذا تكلموا ايه؟ بالترغيب نحن نعرض ديننا لاعدائنا دائما بالترغيب يفعلون فينا مفاعيل واحنا اذا قلنا ان ديننا فيه صلابه ولا شوف ادين العنف فيقوم يضطروا اللي هم يتحدثون فقط باحاديث الوداع والدعاء والوعظه حتى يرضى عنا اعداؤنا ولن يرضوا ابدا. يعني في الوقت اللي المسلمون يضرون فيه في جميع الجبهات في بلاد المسلمين تعقد المؤتمرات بعنوان السلام في الاسلام. ايه اللي بيحصل ده؟ لا الإسلام له شوكة كما أنه دين الرحمة فهو دين القوة أيضا مش بالبساطة دي كل ما يضغطوا علينا بنتكلم بس بالترغيب الترغيب ده كان من عاقبته انه فشى في المسلمين ما يسمى بعقيدة الإرجاء وأنا لم يعني أخوض في المسألة دي لأنه ليس مكانها لكن الدعوة إلى الله عز وجل فيها جانب رحمة وفيها جانب قوة وشدة الأصل جانب الرحمة لأن النفس تميل إلى الرحمة وتميل إلى حسن الأخلاق وإلى المعاملة الجيدة قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك مع شرف منصبك وانه لا منصب في الدنيا اشرف من اللسان ومع ذلك يقول له مع شرف منصبك لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فانت تنظر الى نفسك وهل منصبك مهما كان يساوي منصب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس ابدا يبقى اذا اذا كان مع شرف منصبه اذا اشتد عليه فارقوه يبقى نحن اولى وكان النبي صلى الله عليه وسلم آه، يعني هذه رسالته هذا زيدله في الارض رحيم رؤوف لا يستقبل احدا بما يكره يعلم بمنتهى الحلم والرفق يعني من اجمل الاحاديث التي اذكرها في هذا المقام عن تعليمه صلى الله عليه وسلم عن رحمته ورأفته ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود المقداد بن الأسود من السابقين الأولين وأحد فستان النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب البطولات قال جئت أنا وصاحبان لي قد صارت أسماعنا وأبصارنا من الجهل من الجوع فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد عرض نفسه على اليأس فيروح يحاول يبيت نفسه عند أي صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله وقد حدث هذا لأبي هريرة أيضا كما رواه البخاري في صحيحه قال والذي والذي لا اله غيره لقد كنت اسرع بين هذا المنبر والقبله حتى يجيء الجائي فيظن ان بي جنونا فيضع رجله على رقبته فليه كده كانه مسرور رجل عقيده يظن انه كده وما بي من داء الا الجوع العمل كله بثلاثه ان انا جوعان ولقد قعدت في طريقه اليوم الصحابة صلوا هو خرج أول واحد من المسجد وطبعا الطريق الرئيس في البلد اللي كله بيمشي فيه قال أطالع بسرعة وواقف على قلعة الطريق على أساس إن أي حد يعجبه عجالة لكن في نفس الوقت عنده كرامة وعنده عزة نفس ويستحي أن يقول فلان أطعمني فأنا جائع فقال لك نعمل حيلة كده قال فجاء فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي أنا مش بسأله ليه مش عارفها لا أنا عارف أحفظها برضه بس آية سبيلة أسأله لا إيه تفسيرها يقول لي طب تعالى نتكلم إحنا ماشيين في السكة أقول لك فإيه حصل المطلوب وهنقصد طبعا الدار حنافل يعني هو كده سبيل قال فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني يقول لي اتبعني تعال وراي وفي الرواية الثانية قال إلا رجاء أن يشبعني قال فأجابني ولم يفعل ها إيه الموضوع فأنا قال له كذا خلاني السلام عليكم خلاص قال فمر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني فأجابني ولم يفعل فمر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فلما رآني تبسم وعرف ما بي فقال أبا هند الحق قال فانطلقت خلفه فدخلنا البيت فإذا إناء فيه لبن فقال من أين هذا؟ قالوا أهداه لك بنو فلان قال أبا هند الحق بأهل الصفة يشركوننا في هذا اللبن قال فأحزنني ذلك ولا يفعل هذا اللبن في أهل الصفة لقد كنت أرجو أن أشرب شربة أتقوى بها ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بر أهل الصفة العلماء لما حاولوا يجمعوا أسماء أهل الصفة وصل عددهم من 80 ل 340 فتخيل بقى لما اهل الصبح ده هو اله لبن قد كده وهو عم يشربه كله وهم المزيد واقع من جوع لدرجه الجنون من الجوع فطبعا كان عايز يشرب احزنه ذلك ما يفعل هذا اللبن في اهل الصفه ده اذا اذا كل واحد منهم شم بل هيخرب وقاعد يشرب ولكن إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ما من ما بد منه إكراه لأهل الخبز فدعاه قال وأحزنني أيضا مش إن هم يشربون لبن قليل لا وأحزنني أيضا أنا الداعي وأنا الذي سأفتيه فأنا أخره شربا فلن أجد شيئا هذا أيضا مما أحزنه وأحزنه حاجتين الحاجة الأولانية إن 340 ولا 80 هيشربوا كوب- كوباية لبن مش هيفضل حاجة طبعا ولو اضطررت هيفضل حاجة كنت أتمنى أن أكون أنا أول واحد يشرب لأن آه، آه، سيد ساق القوم أخذوا شربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو دعا أهل الصفة كلهم جم قعدوا النبي صلى الله عليه وسلم برك على اللبن وادى الإناء لأبي هريرة قال اسقي أبا هريرة يجي للأولاني فيشرب حتى يرتوي واللبن كما هو يأخذ منه ويعطي اللي جنبه حتى شربوا جميعا واللبن كما هو قال فلما جئت النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلي وتبسم ما هو برضه عالم اللي جواه هيقول لك هيشرب اللبن ومش هيلاقي حاجة ومش عارف ايه قال أبا هرب ما بقي إلا أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله قال أبا هرب اقعد قعد قال اشرب شرب اشرب شرب اشرب شرب اشرب قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مثلا خلاص أنا معدودي على الآخر مش قادر أشرب قال آلي ثم أخذ الإناء وسمى الله عز وجل وسلم صلى الله على سيدي فمسألة الجوع العام كانت موجودة عند الصحابة المقدار أسد يقول عرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد ليه؟ لأن الصحابة ليس عندهم ببساطة يعني مش عنده كتب ولا عنده حاجة لا كلهم زي بعض فقراء قال فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الملاذ بتاعهم وحنان العقد فوجدنا ثلاثة أعمد وشكوا إليه الجوع فقال احتلبوا هذا اللبن بيننا نحن من الأعمد الثلاثة دي واحنا أربعة المقداد وصاحبان له ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلاص يبقى اللبن اللي يطلع من أعمد الثلاثة دي نقسمهم علينا فكان كل واحد منا يشرب نصيبا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالليل فيسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم فيأتي المحمل فيسلم ثم يأتي على إنائه فيشرب اللبن نصيبه من اللبن قال المقداد فجاء الشيطان يوما فقال لي إن محمدا يأتي الأنصار فيزحفونه فيأكل ويشرب عندهم وما به من حاجة إلى هذه الشربة قم فاشربه قال فقمت فشربتها فلما أن وغلت في بطني دخلت خلاص معدتي وعلمت أنه لا سبيل إليها نزلني الشيطان قال ويحك ماذا فعلت أشربت شراب محمد الآن يجي فلا يرى شرابه فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك وكان الشيطان للإنسان خذولا هو اللي حرضك وهو اللي ندمك قال وعلي شملة شملة يعني زي ايه عباية كده إذا غطيت رأسي بدا قدماي وإذا غطيت قدماي بدا وجعل النوم لا يجيئني هيجي عليك هتروح دنيتك وآخرتك أما صاحباي فنام لأنهما لم يفعلا ما فعلت صاحبه خايف قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم سلاما يسمع اليقظان ولا ينقذ النائم ثم أتى المسجد فصلى ثم أتى إناءه فكشفه فلم يجد شيئا فرفع بصره إلى السماء قلت الآن يدعو علي فسمعته يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني يا سلام على النبي العظيم ده ها؟ عمر الدنيا ما شغلته في يوم من الأيام ولا نظر إلى شيء فاته منها قط اللهم ارض ان الارعن يذكر الفقرين قال المقداد فشددت علي الشمل واخذت شفره حتين ما عايز ياكل النمل عشان يصير درس بدعوه بتاعته وخد شفره ورايح على الاعنز الثلاثه عشان ياخد عز يذبحها له ويشويها وياكلها له قال فلما ذهبت اليهن وجدتهن حفا كلهن الضرع بتاع الواحده مليانه نبذه فأتيت بإناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه وسع كده هو يعني العالم في الآخر بتحلب بتحلب قد إيه؟ إناء قد كده هو ده بتاع قد كده تمام؟ قال فحلبت حتى علت رغوة اللبن من فوق وجئت النبي صلى الله عليه وسلم قلت اشرب يا رسول الله فقال لي هل شربتم شرابكم الليله؟ هو ده اللي يهمك الموضوع ليه سأل السؤال ده لان اذا كان الاناء بتاعه ما فيهوش لبن اذا هو كمان انه ما كانش فيه لبن ده فيه احسان الظن بالمسلم مش ان هم النبي صلى الله عليه وسلم ظن انه شرك والاناء بتاعه فاضي لا ده هو عارف النبي صلى الله عليه وسلم ان لو كان في جرعه لبن واحده لتركوها له مش يشربوها في بوق لا فإذا كان إناؤه خاليا فبالضرورة آليتهم خالية فبيسأل وشايف إناء قد كده أهو فبيطمن شيء ولا لا أشربتم شرابكم الليلة قال اشرب يا رسول الله ما رضاش يجاوب فعمل عمله وعين ذلك عليه اشرب يا رسول الله قال فشرب قلت اشرب فشرب قلت اشرب فشرب قال المقداد فلما روي وعلمت أنني أدركت بركة دعوته ضحكت حتى ألقيه فضل يضحك يضحك لحد ما وقع على بطنه كثر الضحك فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إحدى سوآتك يا مقداد ده فصل أنت عملته قول لي بقى عملت إيه؟ طبعا ضحكت الضحك الغير العادي ده قال يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وكذا قال إنما هي رحمة من الله هل أيقظت صاحبينا فيشربان معنا قال فقلت والذي بعثك بالحق ما يضرني إن أصبتها أو أصبتها من فاتته من الناس طبعا أنت شريفنا ما علينا من الناس النبي صلى الله عليه وسلم ده موقف طبعا من مئات بل ألوف المواقف كيف كان يتعامل مع أصحابه كان يتعامل بغاية الرفق لكن هل هذا الرفق كان دائما عند النبي صلى الله عليه وسلم نقول الغالب الرفق لكنه كان يشتد أحيانا ومن اشتداده في أحاديث عشان نعرف برضه إيه إن الدعوة فيها وفيه هناك إنسان لو تعاملت معه بالرفق تضره فالشدة في معه هي الرفق بعينه كما قال المتنبي ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى في واحد تتعامل معاه بالسيف ويبقى كويس وفي واحد تلميذ ولد وما ينفعش تلميذ السيف يبقى الشدة في مكانها هي الرفق بعينه لأن القصد من التعامل هو صلاح الإنسان يحيى بالعمل قد لا يصلح إلا بالشدة قد لا يصلح إلا بالعنف آه يبقى الإنسان يقدر لابد أن يكون الداعية حكيما من المواقف التي اشتد فيها النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطر أصحابه يوما وكان مرتبا وفي القوم أبو بكر وعمر هذا أن يكلمه شو ضرب أبو بكر يخاف يكلم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون غضب فمن شدة غضبه صلى الله عليه وسلم برك عمر على ركبتيه في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عرضت علي الجنة والنار في هذا الحائط فما رأيت كالخير والشر فكان في رجل اسمه عبد الله ابن حذافة السهمي كان الجماعة بي- ينسبونه إلى غير أبيه عايزين يقولوا له يعني أنت إن أنت ابن زيد وطبعا أنت عارف الأنساب والكلام ده في العرب حاجة لا ملهاش حد طبعا الأنساب النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم من الكفر العمل في الأمم فكل ما كانوا يلاحونه يدخلوا معاه في المعركه بتاعه ينسبونه لغير ابيه ابوه ده فينسبونه لغير ابيه فكان الله ففي البحث الكبير ده عايز يخلي ي- يسال النبي صلى الله عليه وسلم من ابي يا رسول الله عشان لما يقول له ابو كعب لا تنتهي المشكله بتاعته ولا احد يستطيع ان ينسبه الى غير ابيه بعد ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابوه فلان فقال قال يا رسول الله من أبي قال أبو حذافة خلاص خلص لكن ده عمل مشكلة فلما رجع عبد الله بن عباس إلى البيت قالت له أمه يا بني ما رأيت أعق منك قال ولم قال أفأمنت أن تكون أمك في الجاهلية اقترفت ما يختلفه نساء الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهاد افترض أنه قال أبوك ليس هناك دي معناها إيه بقى؟ إن الأم ده جايباه منين؟ شوف بقى جابته منين؟ يبقى كده أنت نجيت نفسك صحيح لكن فضحت أمك وما أحد من هؤلاء يعلمون أنها زلت عشان كده يقول ما رأيت أعق منك أفأمنت أن تكون أمك اختلطت مع بعض التنفرس الجاهلية فتنضح على رؤوس الأشهاد فلما رأى عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم جل على ركبتيه وقال رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فسكت جاءه مرة عبد الله بن عمرو بن العاص وعليه ثياب حمر الثياب الأحمر الخالص يكره للرجال يصلح للنساء آه لكن للرجال لا فجاء عبد الله بن عمرو لابس ثياب ايه؟ حمر فأعرض عنه وهذا الإعراض ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن أحد بل يستقبل الناس بوجهه فمعنى يعرض عنه فعلم عبد الله بن عمرو من اين اتي عرف ان الجنون اللي لابسها ده الاعتراض عليه امر راجع البيت لقاهم بيخبزوا طبعا بيخبزوا الفرن خلع هدومه وقام حديثه في الفرن ثم غير ملابسه ورجع فاقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت بثيابك؟ قال سجرت به النور رميت في الفرن ولعت فيه قال هلا اعطيتنا بعض اهلك فانه لا باس بها للنساء حتى حلقها هو هو حلقها ليه؟ طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم رضي منها او لم تعجبه يبقى لا تبقى هو لم تصرفه ولذلك يا اخوانا كما قلت لكم وهذا الكلام يضاف الى البحث الذي ذكرناه في مبادره الصحابه رضي الله عنهم لتنفيذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانهم كانوا يصلون الى سقف الامر سقف التنفيذ ما كانوا يعني ياخذون ببعضه لا فهذا ولذلك هذا الدين انتصر وعد في سنوات لا تعد شيئا في عمر الزمان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتم ذهب فنزعه بيده نزعا شديدا وطرحه على الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار تضعها في يده بعد ما الصحابي جلد بنته قام و- و- و- و- وترك الخاتم على الأرض فأمر الصحابي يقول له خذ خاتمك قال فكنت لآخذه وقد طرحه رسول الله طالما على الأرض أنا أخذه طب ما تاخذه بلاش المسك يعني اجعله شيئا من الناس ادخره لكن استعظم ان يخذف النبي صلى الله عليه وسلم بالخاتم في الارض وهو يرد يده عليه. فهذا نوع من الاعراض اعراض النبي عليه الصلاه والسلام. بل قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه ابي بن كعب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من سمعتموه يتعدى بعداء جاهلية فأعدوه بهن أبيه ولا تكنوا الهن اللي هو الذكر من الرجل والفرج من المرأة ده معنى الهن فيقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الرجل يتعدى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهم أبيه قولوا له إنها تعض هم أبيك ولا تكلوا يعني ما تستخدموش الكلام تاخد اللفظ الصريح فده ايه ايه الرفق اللي فيه هذا منتهى الشده ان ايه ان تسمعوا رجل يتعدى على هذه الجاهليه لو عداء الجاهليه هذا موجود في هذا العصر نعم لما بينادوا على الابواب يقول لك ايه انا فلان الفلاني عميد الجامعه الفلانيه وزميل الجراحين مش عارف مين ومين وحصل على زين نوبل في كذا قال ان يشد ما لها قيمه وانت قادر على الله فقط ان يشد انت مشيت في الدنيا تحت هدى اكلت الاموال الظاهره وخدت الجوائز في البداعه وخدت مكانتك والفشول في الارض حرير واستقبال رسمي ومش عارف ايه والكلام ده اه اكلت بيها في الدنيا وشبعت لكن عند الله هذه الناشئه لا قيمه لها ده بقى ان تذكر نواشينك في الدنيا هو ده عداء الجاهليه تفتكر ايه؟ ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن قال لعبد الله ولده اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وقل لها عمر بن الخطاب يرجو أن يدفن بجانب صاحبيه ولا تقولي أمير المؤمنين فإني لست اليوم أميرا المؤمنين خارع الناشيد بتاعك أنا لست أميرا المؤمنين عمر بن الخطاب زي ما أمه سمته قال الناشيد خارع الناشيد على الأرض ما لا فيه فالذي وهو قادر على الله يتعدى بعداء الجاهلية قال أعدوه بذنب أبيه ولا تكلوا أي لا تستسلموا الكناية في المسألة دي فده نوع من الشدة وأيضا في الصحيحين من حديث المسور ابن مخران ورواه ابن الحاكم حديث صلح الحديبية الطويل فيه أن عروة بن مسعود الثقفي جاء من قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول يعني انت ليس لك قبل في قريش تدخل في حرب مع قريش هتتغلب قال له ايه يا عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ارى حولك الا اوباشا وفي الوثن او شابا خليقا ان يفروا ويدعوه لصاد غدر نحويه دول من مطاريد القبائل اول ما تقوم الحرب هيموت لوحدك فيعني لا تقول بيهم وما تحملش عليهم قوي يعني فقال ابو بكر فنحن نفر وندع انصص بضل الله البضل قطعه في قطعه
عشان الختان والكلام ده ده شده ولا رفق دلوقتي شده انصص بضل الله فقال عروة بن مسعود من هذا المتكلم الذي استقبلني بمثل هذا الكلام القبيح فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ابن ابي قحافه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابا بكر على الكلمه ولا لا؟ اقره لانه لو كان لم يقره لقال ابا بكر لا يجوز ان تكون مثل هذا الكلام الا وقد سكت فدل على أنه أقر أبا بكر أن يستقبل عروة بن مسعود بهذا الكلام الشديد. قال هذا ابن أبي قحافة فقال له عروة لولا أن لك علي يدا في الجاهلية لأجبتك. الذي منعني أن أرد عليك وقد أسأت إلى آلهتنا أن لك عندي جميلا. أنا عايز إخواننا بقى يتعلموا من الحاجات دي. له جميل وشتم آلهته يوم هذا الجميل يمنعه من الرد وفي رواية الإسحاق عن الزهري في هذا الحديث قال قد استوفيت جميلك بهذه الكلمة خلاص لو ضربت غلطة تانية هرد عليك قد استوفيت جميلك بهذه الكلمة فهذا شدة شدة من أبي بكر الصديق أيضا في قصة إسلام أبي ذر صحيح مسلم لما أبو ذر أرسل أخاه لينظر خبر النبي صلى الله عليه وسلم كان عروس هنيفة قال له وجدت رجلا على دينك أبو ذر كان يعبد الله قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وجدت رجلا على دينك يأمر المكان بالأخلاق أنه ماشى في الدنيا أما أبو ذر ركب الزوالة بتاعته وانطلق إلى مكة دخل المسجد الحرام خايف بيتكلم الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على خدم الوثاق وأول ما يذكر اسم النبي لا يسحرون فخايف ينصر فجلس قال وتضاعفت رجلا منه لقيت رجل كده يضع الجلد على العظم يعني لو غضب هيعمل فيا ايه؟ هندخل مع بعض مع بعض هتبقى قلمين ما رضاش السخان والجماعه الملومين دول ما رضاش اضرب نفسي وليس لي حد فيهم قال لك ابو الجد عمر بن اساله لان الضعيف مامون الغائبه عاده هيعمل ايه يعني؟ المهم قال له ايه؟ ان ذلك الذي يقولون صادق اتاني بقى قريش حط الضعيف زي ما طلب فرق فالراجل الضعيف هو اول ما قال له الكلمتين دول قام رفع صدره وقال ايه الصابر الصابر كلمة خير يعني اول ما الصابر الصابر يمسكه لا يعجنوه وده اللي حصل قال فاتاني القوم فضربوني بكل مدارات وعظم اللي معاه عظم الحمار واللي معاه نبوت واللي معاه هدمه ومع اي حاجه نادى الفوق قال ما تركوني حتى جعلوني كاني نصب احمر كان الانسان متغطي حمره من الدم هرب منهم ونادى زمزم ايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم في ليله من الليالي مقرار في اخر الليل كده على وش الفجر جاء هو وابو بكر وطرف بالبيت وكان يقوم بالبيت آنذاك امرأتان مشركتان فأبو ذر متخاف منه ف المرأتين دول كانوا يدعوان إسافا ونائلة إساف صنم ونائلة صنم إساف مذكر ونائلة إيه؟ مؤنث فالرب منه وهم معديين جنبه كده ايه قال انكحها احداهما الاخرى وبالتالي عليهم بقى الرب منه الجمهور بضاعه فالمرأتان نظرتا اليه نظرا قويه كده وقعوا يصوموا الارض فلما عليه المره الثانيه قال هبل مثل الخشبه هل اللي هو ايه العضو يعني هل مثل الخشبه قال فوالولد والولد يعني ايه قاعد ايه ينزلوا عشان كده بيقول لك ايه واحد كان لسه بقى يقول له كلمه وليه دي جايه منين؟ قالوا من والولد لان الوليه الولد ها للمراه يعني فوالولد ايه النبي صلى الله عليه وسلم جاي هو ابو ذر لقاهم يصرفوا ايه مالهم؟ فقالت هذا الصادق قال لنا كلمه تملا الفم كلمة ما تتقالش ما نعرفش نقولها خلاص فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وابو ذر يكلمه فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ابو ذر ليه المرأتين ده كلام شديد اهو ومع ذلك اقره النبي صلى الله عليه وسلم فعايزين نقول ان في طرائق الدعوه مره المرء يشتد ومره مره المرء لا يشتد يبقى دي اذا على حسب المخاطب على حسب المخاطب ماذا فعل المخاطب عشان أقابله بكلام جميل أو أقابله بكلام شديد اللي حصل بقى في المسألة دي أن الوليد بن عبادة عبادة بن صالح استعجب هو يعني المسجد ده كله ما فيهوش حد بيفهم انت الوحيد اللي بتفهم يعني طب ما هو كل راى جابر بن عبد الله وقد علق رداءه على المشيه وكله ساكت فلماذا جرؤت انت وبعدين تستجيب مين ده انت طريق لسه طالع انت وابوك تطلب العلم في هذا الحي الانصار واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء المجتهدون فكان المفترض انت رايح تجارب لكي تتعلم اول خطوه تخطوها تعترض عليك فخالف مقتضى الادب في التعليم اللي اعترض على الشيخ قبل ان يسمع حجه الشيخ يبقى انت لا تعترض اذا كنت تلبس ثوب المتعلم لا تعترض ولا تستفسر سل هذه لماذا؟ ولماذا فعلت هذا؟ هو بقى ما سالش ده عمل عمله ان هو قام جاي وما ترك جدرا يلتفت جلس بينه وبين الخل ولا يرحمك الله طبعا واضح من الكلام انه كان شديد رحمك الله اتصلي ولذلك الى جنبك لما تراعي الصحابه وان هو مجتهد وجابر بن عبد الله احد الرفقاء في حياته كان يستعمل الرفق دائما ومن الوقائع التي تدل على رفقه رضي الله عنه حديث لطيف جدا رواه البخاري ومسلم في صحيحهما قال جابر غدونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غداء ورجعنا فتفارق الناس تفارق الناس سبقوا وأعيا جملي جمل بتاعه تعب أعيا دلت على الأرض وخلاص الليل ده وجابل لوحده والناس تركوه وراه فجعل يقول وسكل أميان ما زال لنا ناضح رسول انا مولود بالجبل البني ده اعمل ايه دلوقتي في الضلمه واعمل ايه وهو بيتكلم كده وكلم نفسه قال ان سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من؟ قلت جابر بابي انت وامي كانه بقى يعني جت مني قال ماذا هذا؟ قلت اعيا جملي تعب قال معك عصا قلت نعم اعطيني العصا ضرب الجبل ضربتين فخاف الجبل وقد امتدت اليه العافيه جاب الركب الجبل بتاعه والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الجبل بتاعته وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسامره يسامره في الطريق قال ما اعجبك يا جابر استعجل ليه قلت يا رسول الله اني حديث عهد الجواز فانا لسه دورك متجوز وقال الحديث على الجواز انت خايف عايز ارجع قال بمن تزوجت قلت بأين كانت بالمدينة المرأة الأين التي مات زوجها أرمل يعني قال هذا ذكرى تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك انت اتجوزت واحدة جربت الرجال لكن البنت البكر لن تجرب احدا انت اول تجربه لها والبنت البكر صغيره وعايزه تلعب وبتاع والكلام ده فرد لها ايه هيناسب معاك هل ذكرى تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك وفي الوقت الطبراني وتعضها وتعضك طبعا الرد ضعيف عشان مش عايزين نشتت اه يقول لك ده يقول لي عضها وبعدين ده طالع في روايه وانا متبع للحديث وبتاع وكبير مشاكل الروايه الصحيحه تضاحكها وتضاحكك وتلاعبها وتلاعبك قال يا رسول الله إن عبد الله مات عبد الله بن حرام ده قتل في أحد وقبل غزوة أحد قال بعثناه جابرا بالليل وقال يا بني إني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستوصي بأخواتك خيرا فأستوصي قال إن عبد الله تركني تسع نسوة خرق فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن هيجي في الغرام أنا يرضي المنطق والعقل والسرمات لعل الأكل ولعل الشرب ولا مجلس ولا كوت ولا بتاع هيبقى إيه كانوا على بعض الدنيا هتخرب فقلت هذه أجمع لأمري وأرشد أنا عايز أم للولد دول مش عايز دول وفي طبعا وصيته ضحى بما يريد وبمتعته الشخصية وهواه ليحفظ وصية لأبيه كان عايز أم مش عايز زوجة ولذلك تزوج امرأة وتزوجت قبل ذلك رعاية لوصية أبيه فقال أصبت ورشدت ماشي وبعدين فضل طبعا ايه يعني آه الحديث طويل وجميل وعايز عايز محاضرة واحدة المهم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رفيقا فكون الشد بل الشدة بتاعته تذكر الكلام اللي هو مقوى وطبيعه كده ومتابعه ومديله كده لازمة في صدره مما يدل على أن الوليد بن عبادة خالف مقتضى الأدب في المسألة دي. والعلماء علماؤنا كانوا يستعملون الشدة مع الطلاب أحيانا، لا سيما إذا كان الطالب ينبه ولا يتنبه. موسى بن إسماعيل ابن بنت الصدي قال كنا عند مالك يوما لمن مالك بعد الدرس قاعدين قال من كان عنده دين فليصرف قال فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيه ده موسى بن صدق ذاك الحكاية قال من كان عنده حياء فلينصرف قال فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيه قال من كان عنده مروءة فلينصرف قال فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيه خلاص فأمر بهم فأخرجوا ثم قال لا خير في من لا دين عنده ولا حياء ولا قوة أنت جاي تعمل إيه بقى؟ المفروض العلم ده يمثل فيه أول مرة كان عندك دين خلاص يبان عليك العلم لكن قاعد كده ضغط مدور في الأرض مش عارف تتحرك وكذا لأن ما ينفعش إن واحد يشيل يحدفك بره ده كلام ايه كلام الامام مالك رحمه الله وكان كما قلت يستعينون يشتدون على الطلب جاء رجل مرة إلى يحيى بن معين إمام الجرح التعليم قال يا أبا زكريا أنا مستعجب حدثني حديثا أذكرك به فقال اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل طبعا انت عارف استقرت يعني ها مش لازم يعني اعمل فيك جديد اعمل فيك حته فصل هيطلع من حباب عينيك مش هتتضرر وجاء رجل الى الاعمش فقال يا ابا محمد اشتريت حمارا بنصف دينار واتيت لاسمع العلم منك قال اكتب النصف الاخر وارجع وقالوا مرة لأبي بكر بن عياش أبو بكر بن عياش ده أحد تلاميذ الأعمش وكان قتيلا على الطرف قالوا يا أبا بكر حدثنا بحديث قال اختاروا المتن أو الإسناد طب وانت لما تقول لي حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقول السلام عليكم وانا ايه استفدته؟ وانا عارف ايه الحديث؟ ولما يقول المد ما احنا محتاجين الاسناد بس ما يقدروش يعملوا غير كده لازم يتوقفوا مع لباس بن عاش ولا هيحتفوا بره بره اختاروا الحد او الاسناد فقالوا له انت عندنا اسناد يبجحون نفسه جاي يرضى عليهم ولا بتاع فقال لهم كان ابراهيم يدحرج الدم طب ايه اللي استفدناه؟ حتى ظن عليهم ان يحدثهم بشيء ينتفعون به. كمان ونحن الدم وابراهيم ناحي كمان يعني لا صحابي ولا بتاع ولا حتى كل حاجه عن النبي عليه الصلاه والسلام. الخطيب البغدادي يقول حدثهم بما لا ينفعهم. كمان طبعا ده مش بيت العلماء دايما كده لكن احيانا يلجا العالم الى الحزه لتاثير الطلب. ساعات يجي الطالب كده يستحضر نسبه ويستحضر غناه جاي قاعد عند الاستاذ بقى نافخ ريشه لا ده انت لازم تتقدم القصه دي كلها تسيبها على باب الجامع او على باب المجلس انت ابن مين ومعاك قد ايه والكلام ده لا اذا دخلت بهذا المعنى وهذا الاعتبار لا تتعلم ابدا فالعلماء لهذا كانوا احيانا يشتدون على الطلب نوع من انواع التربيه الأعمش رحمه الله وكان مشهورا بالشدة على الطلب. عبد الله بن إدريس يقول آه جئنا مرة سليمان بن مهران الأعمش لنسمع منه فدخلنا الدار وقلنا جوع على أبا محمد جعانين دخل أبو محمد وكان فقيرا للعرش هذا الخروج هم طبعا عبد الله بن يوسف والجماعة اللي معاه عايزين يعملوا بنك في الأعرج فطلبوا الحاجة اللي جيبها على ما يروح يجيب حاجة ثانية يجي بلاش حط خبز يجي ليه رهيب حط تمر يجي ليه رهيب المهم يجي ايه وضع ثوب وبعدين راح يجيب حذاء وموس يعني جاء بلاش الخبز فبعد وسكت وضع البلاد راح يجيب خبز راح البلاد ده هيكون ايه؟ جاء له شمين العالم مفيش ولا عالم هنا فده جاب لهم ايه بقى؟ جاب لهم ايه؟ وقال قتلهم الله أكلتم عشائي وعشاء امرأة هذا علم الشام كلوب قال عبد الله بن يزيد فضللنا شهرا لا نستطيع أن نكلمه لا نستطيع أن نكلمه ليه؟ الأعمش كان شديد كان لما يجلس يقول لا يجلس أحد إلى جانبي فطبعا بيجي طلبة ورمات مش عارفين مذهب الأعمش ولا عارفين الوصايا بتاع الأعمش فيقوم بقى ايه ايه شايف الدنيا ده في الاعلى الشارع كده كده يقوم رايع جاي جاي قاعد جنبه وطبعا كل اللي قاعدين عارفين المسألة دي مش قادرين يقولوا حاجة فأحس برجل إلى جنبه فجعل يقول حدثنا ويبصق عليه فلان ويبصق عليه طبعا كلهم ايه يسكتونه لأنه لو نفس الأعمى هيقع منه ولا تسبيل مرة واحد جالب الغرباء قال له أنا محمد حديث كذا وكذا وكذا ما إسناده فأخذ بحلقه فنزخه في الحارة وقال هذا إسناده ولو حكايات كثيرة الأعمش ذكر طرفا منها الخطيب البربري في كتاب اسمه شرف أصحاب الحديث كتاب لذيذ جدا ورائع شرف أصحاب الحديث فكان يعني في بعض الشيوخ كانوا يشتكون على الطلبة نوع من انواع التدريجات زي ما عمل جابر بن عبد الله لكن تربية الطالب تربية سنية سلفية تختلف عن تربية الصوفية ليس معنى أن أقول لا تعترض على الشيخ ألا تعترض عليه بالإطلاق حتى لو جاء الغريب يعني أنا سأذكر لكم في هذا المجلس نماذج من التربية المنقولة حتى لا يختلط الأمر عليه ليس معنى أن أقول الاعتراض على الأكابر محمود وكثرة الثراء يولد الصدور ليس معناها ترك الاعتراض بالكلية حتى لو كان الأمر مخالفا للضرب لأن الإنسان يعترض بأذى إذا اعترض يقول لماذا فعلت كذا وكذا لما يكون الغرض يعني لماذا فعلت كذا وكذا فإن كان مؤدبا يقول قد فعلت كذا وكذا ما تلبس في ذلك يبقى الإنسان منعزل لكن قد يعترض أما بالنسبة للصوفية فيجعلون الاعتراف مدعاة بالفضل إلى الله والطرد من المشيخة والطرد من التلمذة طرد كان مجرد اعتراف حتى لو كان المعترض عليه يفعل شيئا محرما في الضرب وحتى لا يقال يعني ان احنا يعني بيجيب كلام من عندنا انا ساقرا لهم شيئا وساوثقه بالجزء والصفحه واسم الكتاب حتى لا يتصور احد ان الكلام ده ما لا جئنا به الا تبشيعا لهؤلاء لا من كتبهم هذا الكلام من كتبهم شوف يعني قال عبد الوهاب الشعراني احنا عندنا في القاهرة ميدان اسمه ميدان بلاد الشعرية بلاد الشعرية دي يقول اسمه ده عشان عبد الوهاب الشعراني كل كده ومخ ضارب ولا مفتح الشعراني ده الكلام اللي قالوه في الميدان كل كده ومخ ضارب ولا مفتح الشعراني الشعراني ده له كتاب اسمه طبقات الاولياء وله كتاب اسمه الانوار القدسيه في قواعد الصوفيه أورد في هذا الكتاب كلاما أنا لا أستطيع أن أقرأه في المسجد ولا خارج المسجد إلا وقد وضعت عيني في الأرض الحياة والكلام ده يذكرونه كفرمان أقول أنا أشعر وأنتهي العناية بها ولا مسؤول خاص بالعالم بإذن مني من الحياة وهم يجعلونه من الحيوانات يقول عبد الله الشعراء في كتاب الأنوار القدسية في قواعد الصوفية الجزء الأولاني صفحة 189 يقول المريد الصادق مع شيخه كالميت مع مغسله لا يتنام ولا حرف ولا يغلق يطلق بين يديه من هيبته ولا يسكت ولا يقول ولا يخالف احد ولا يشتغل بعلم ولا قران ولا ذكر الا باذنه بتقول لهذا المريد وما ربه يبين للناس اعلم سبحان الله العظيم سبحان ربي القدير سبحان ربي الاعلى ايوه اذا تورط وذكر الله بدون اذن شيء لان شيء لا يقول لا يقول لا يذكر الله إنما يذكر بأهل من الناس جاهل ما يوحي يقول أبو حامد الغزالي يرفع كتاب الحياة حياة الدين وهذا الإنسان ملآن بالسموم ولا أعلم على بقية الأرض كتابا أكثر كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم سنتكلم عن الأحاديث الأولى فليس ضعيف وموضوع منكر وواضح واللي عايز بقى يعرف مثلا ينظر الى مثلا تخريج الحافظ زي الدين العراقي في حاشيه كتاب الله ويعمل احصائيه كده للاحاديث التي ضعفها العراقي او قال انها ضعيفه او موضوعه او كلام هو ولينظر الى الاحاديث الثابته التي حسنها العراقي الصحاح ليعرف الفرق بين الرجلين يقول في الاحياء جزء ثلاثه صفحه 65 وكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة يهديه سواء السبيل ذلك المطلوب هذا فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطئ النهر الخالق ولا يمضي في متابعته بحيث عفوا بحيث يفوض أمره إليه بالكلية ولا يخالفه في ورده ولا في صدره ولا يبني في متابعته شيئا ولا يبعد وليعلم ان نفعه في خطا شيخه لو اخطا اكثر من نفعه في صواب نفسه لو اصاب كان الشيخ لا يخطئ لانه لو اخطا الشيخ وكان التلميذ لا يصيب ابدا فيقول حتى لو اصاب يبقى لا أخطأ الشيء لا يخطئ والتلميذ لا يدرك صوابه يقول الشعراء ان الامر في جزء 180 فان لم يتيسر للمريد صلاه الجمعه عند استاذه فليتقيده عنده في اي مسجد شاء فالميدان الذي الخير استاذ قدامه ويقول أبو يزيد البطاني كما في كتاب شخص فيه إذا أمر الأستاذ التلميذ أمرا من أمور الدنيا ونعته في إصلاحه معرفة بعد أي حاجة ثلاجة وكذلك أي حاجة وأن الكريم هو يطلع عن حاجة فيقيم مؤذنه في صلاة الفريضة هو واحد يطلع جهاز السلام وهو يستيقظ إلا بالظهر خلاص يقول إيه بقى الوليد بطلانه فيقيم مؤذن في بعض الطرقات على مسجد من المساجد فيقول أدخل أولا المسجد أصلي ثم أكون وراء ما بعثني به شيئي فإن فعل ذلك فقد وقع في بئر لا يتبين أسفله يعني انا واقف الله هذا ارجع علي اقيم للصلاه ان كان يريد هل اصبر اصلي له وبعدين اروح اطلع الحاجه مع شيخي اروح في الدنيا يبقى ده معناه ان يروح يصلح الحاجه عدى الظروف وده وقت العرض مش مهم المهم يصلح حال الشيخ ويبقى وضع الشيخ فان خالف الشيء فدخل ليصلي صلاه الفريضه فقد سقط في بئر الله البين والفساد اي ليس لها ضرر فيقول سواء المدير الرفاعي الصياني في كتاب عبادة الجوهر 177 يقول ومن يقول ومن آداب المريد اللازمة حفظ قلب شيخه ومراعاته في الغيبة والغيبة والحضور وثبوت القدم في خدمته وأوامره كليها وجزئيها وربط القلب به شوف الكلام يربط قلبه بشيء واستحضار شخصه في قلبه في جميع المهمات لا يغفر عنه طرفة عين ما الذي يرضي الله عز وجل الشيء يصل الامر الى ان لا يخلو عن ذكر شيخه نقطة عينه ولا بال يقول الشعراش لعمر قدسية صفحة 168 جزء 61 ومن آداب المريد إذا زار إذا زار شيخا في قبره ألا يعتقد أنه ميت لا يسمعه بل الأدب أن يعتقد حياته البرزخية لينال بركته فإن العبد إذا زار وليا وذكر الله عند قبره فلا بد أن يجلس ذلك الولي في قبره ويذكر الله معه كما شهدناه مرارا شوف التغيير ولذلك لا فائدة أن تتكلم عن الرسول إذا واحد اقتنع بهذا الكلام ونفذه يبقى العقيدة على السبب فتصور بقى أن يكون إنسان كان كذابا علمانا لا يفكر ترفع على مثل هذا الكلام وأنا سأذكر لكم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرضى هذا الكلام مرارا مباشرة مباشرة ويقول الشعراني وأجمعوا أن من شرط المحبة لشيخه أن يصم أذنيه عن سماع كلام أحد في الطريق غير شيخه فلا يقبل عدل عادل حتى لو قام أهل مصر كلهم في صعيد واحد لم يقدروا على أن ينفروه من شيخه إذا شيخ معصوم إذا فعل شيئا لو تلي جميعا قام على قلب رجل واحد وقال له شيخك مخطئ يقول لا شيخي محب وأنا لا أفهمه وقلوا المسألة يقول ولو غاب عنه الطعام والشراب أياما لاستغنى عنهما بالنظر إلى شيخه فإذا جاع يبقى ولد عش ويبقى انتهاج الشيء يا إما يوصل الشيخ ويشبع يبقى يبقى الولد تمشى هذا معنى كذا قال وإن لم يره وأنا قدام الشيخ أبص لوجه ولد ماشي طب الطالب الشيخ مش قدامي ولا جعان أعمل إيه؟ قال فإن لم يكن الشيخ أمامه فليتخيله خلاص فكرنا واحد من واحد بخيل جابت الجبنة كده مش لها ريحة كده وبتاع والعيال عايزين يغمسوا عندهم خلق فقط وعايزين إدارة وهم مش فاكرهم أبدا إيه يغمسوا الجبنة حط الجبنة في الدولاب وقف عليها وخرج خروج إيه في باب الدولاب على ست العيال يشوف الولاد ها فإيه برضه يجي الولد يقوم إيه جاي لقمة الخبز وحاططها على فوق المفتاح وياكل فأبوها قال له لازم تكلم ازاي؟ قال له عملت كذا قال يعني مفيش يوم يعدي من غير ضغوط أو لا ده كان شيخه مش قدامه بقى ويتخيل شيخه غمس على الهواء واحد يروح بالبحر مستيل والريحه بتخرج على فوق والزعل غمز وخلص على كده. هذا كلام يعني كيف يصدر من الانسان وايه طريقه التربيه التي تواصل التربيه التي ذكرناها. يقول طبعا كان من يعني آه، كان من نتائج طرد الاعتراض على الشيوخ الآلية يقول الصيادي متخلف الثاني بأنه بثلاثة الجوهر ولا ينكر على شيخه ما ظهر منه من صفة علم فلربما يظهر من الشيخ ما لا يعلمه المريد خلاص ايه ده مثال ده شوفوا المثال اللي كانوا شافوا ايه كما وقع لبعضهم أنه دخل على شيخه فرأى عنده امرأة جميلة يلاعبها ويعاملها ويجامعها فخرج منكرا على شيخه فأخذ منه جميع ما استفاده من الشيخ العقوبة له يعني انه ما عملش حاجه ده خلص الشيخ في ضرر ولا ضرر ولا هو بس زعل منه خلاص وخرج منكرا كان العقوبه ايه؟ ان سلب كل ما اخذه من الشيء وانا اعتقد ان هذا من اعظم الرحمه لهذا المريد ان يسلب ما اخذه من هذا الشيء المذكور وما ذاك الا لانكاره وكانت المراه زوجة الشيء هي عشان مرات بيجامعها هذا ده ايه اللي المفروض الصوره دي؟ هو كمان عايزني يقول لك ليه هذا اثر ملوش حق لانه ظن ان المراه ليست زوجة الشيخ فعقوبة له سلب ما معه فما نبلغ على حاجة صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدلا فجاء إحدى زوجاته وهي صفية بنت سعيد رضي الله عنها لتحرره فذهب في خليلها يودعها وهو بيتكلم معاها لوحدهم كده مر رجلان من الانصار فلما راى هذا المرء اسرع فناداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على مثلكما انها صحيح ها مش معنى غريب وصار زي ايه ده انا ناجي عليه الصلاه والسلام فكونهم الاثنين شافوه مع واحده فالرد الصوت يعني مشي بسرعه قالوا يا جماعه الطبيب امراه يعني فقال سبحان الله يا رسول الله شوفي فيه ولا غفرت ابوك شيء قال اني خشيت ان يقذف الشيطان في قلوبهما فنهلكني لولا ان اسالك ان النبي واقف مع واحده لا يحل لها وسوء الظن بالنبي يدخل الكفر عنده فانا خايف على ان يقذف الشيطان في قلوبكما فاهلك والنبي صلى الله عليه وسلم ما يجن بريبا قط ولا يخطر على بال احد الايه كان ولا على بال انهم انما صحيح امال احنا بقى اننا معصومين ولا مشهود لنا بخارج الزي وممكن الانسان يدرس ربه يدي مره واحده حاجه والدنيا دي خمس دقايق هي مره واحده هو ماعز رضي الله عنه عمل ايه؟ عمل ايه حتى غير المره اللي زلاها مره واحده مذكور في الكتب انه نام وممكن هي المره الوحيده في حياه الانسان غلطه قدرها خمس مرات ايه المسألة كده؟ يقع في المرض كده يمكن أن يقع في الفاحشة. فيقوم يدخل يرسل رأى امرأة جميلة يقبله ولا يعارضها ولا يجامعها تماما. هو عشان الرجل يجامعها ثلاثة ده النبي عليه الصلاة والسلام هذا النساء اليوم قال بعض النساء لعل احداكن تتحدث بما يكون بينها وبين زوجها فقالت امراه شاذه وقالت اجل يا رسول الله انهن ليفعلن قال مثل من فعل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانا فجامعها بالطريق والناس ينظرون ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بشرك مسألة إيه؟ الغيبة، الغيبة اللي قلت مع الواقع، لا يحل أبدا أن يعرض بها فضلا عن أن تذكر بصراحة. فلا يدخل يلاقي الشيخ بجامع مراته عين عينا يتبع تعبان، يكون من العقوبة أن يسلم كل ما أخذه هذا الشيخ المقبول. والحمد لله رضينا الله به أنه لم يكن معه شيء من هذا الشيء. ده كله إيه؟ يعني يقول لك لو دخلت لقيت الشيخ بيشرب حشيش تمام؟ ما تعترضش عليه لاحتمال ان يكون هذا الحشيش حلال ازاي هو كده ما تفكرش بيعمل حاجه ظاهرها حرام ها لا تعترض لاحتمال ان يكون للشيخ تاويل يبقى خلاص ضاع الدنيا وعلى هذا يردوه يقول محمد أمين الكردي في تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب معلش أنا معلش سامحوني أعرض يعني هذه الدلالة لأبين لهم الخرق الوارد في هذه الأمة وأنا أحتاج إلى كفاءة من العلماء يصححوا أمثال هذا الزخم وهذا الخطأ المثبت في الكتب على أنه من الآداب للمريد يقول صفحة 528 ومن آداب المريد لا يعترض على الشيء فيما فعله ولو كان ظاهره حراما ولا يقول له لما فعلت كذا لأن من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة وهي في الباطل محمودة طب النبي عليه الصلاة والسلام معصوم أو مش قال هذه صحيح وقال من حال حول الحمى كاد ان يقع عمرا لله الشبهات فقد استوى به والعلم أليس المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي يقول ذلك وهل الصحابة الذي يقولون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لما؟ لا ده في أحاديث قالوا لما منها أحاديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء نساء أربعين فوعظهن وقال يا معشر النساء صدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا لما يا رسول الله أهو ليه هو كله إذا قال لشيخه لما لا يفلح أبدا أهو كله يقول للنبي عليه السلام لما يا رسول الله قال إذا كنا تكثرنا اللعن وتكثرنا العشي وتكثرنا الإحسان وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. الراجل على حاله عملنا حاجة عروض زيادة معانا فنقوم بفتح منه الأسئلة تبقى المرأة مصلية صوامة صوامة بركات حافظة لكتاب الله عز وجل وتدخل النار من أوسع الأبواب. إيه السبب؟ على مراعاة حق الزوج عليها. إذا أحسن الرجل إليه فالبعض التعلق الذي أنا عارف إن مفيش حد فيكم ممكن يكون واقف عندها شوية وحساسة. فبقى احتمال أن عشرته النساء يتقين الله عز وجل ما هو الدهر؟ الدهر الذي لا حساب للزمن فيه تمام دهر أو عدد سنوات ما عدا تحملت للدهر مثلا تمثيل غريب انه عبارة عن 100 مليار يورو دي طبعا حاجة 100 مليار يورو فالرجل 100 مليار يورو عمال يرسل اليه يرسل اليه يرسل اليه يبقى رصيد الرجل كام في الاحسان 100 مليار يورو اذا اساء يوم يوم الرحيل الخمس تقول له ما رايت منك خيرا قرارا طب 100 مليار يوم انا راضي لك 50 مليار يوم وباقي اليوم اللي انا اتعلمت فيه بيفضل لي قد ايه؟ عندي 50 مليار ما ما عملتش اي انتاج ليه. يبقى ليه يجيل عليك ولا لا؟ ليه يجيل عليك؟ طيب خدي 100 مليار يوم ودي اسبوع ليه؟ وباقي اليوم بتاعك هيفضل ليا اسبوع بلا سوق ولا لا؟ بلا سوق ليه يجيل عليك الارض؟ لا النار خير منك خيرا قاض قاض دي معناها ولا حكم ايه عملت لي حاجه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له سألت أهل أهل النار سألت نبني في امرأة لبنانية كتبت كتاب هل النساء أكثر أهل النار واعترض طبعا على اساس ان في مساواه بين الرجال والنساء حسب جهالهم يعني مش كثير الدنيا عايزين ولاد رجال في مواليد كل حاجه لا عايزين برضه رجال برضه مين اللي عمل الامور الذريه ومين اللي عمل الاحتضان الشامل ومين اللي عمل ايه ومش الرجال اللي عملوا ده مش استعان مره وانت راضي احنا غلط معمولين المره يا ولدان بين الام والبطل ومش عارف ايه وده وده لا تقولي يقول لك انا هتابع الحديث المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث الذي قالوا فيه اليوم برضه حتى هو النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم توضا يصلى الصلوات كلها يوما بوضوء واحد فقال له عمر بن الخطاب لما صليت الصلوات بوضوء واحد يا رسول الله قال اني عمدا فعلته يا عمر وهذا حديث كثير جدا مسألة الجمل والاستفهام بل قد يصل إلى حد الاعتراف الظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عمر بن الخطاب صلح الحديبية لا مجال سعيد بن عمرو عشان يعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح بحيث ان يستمر حرب الله فلسه يصير وقت فمن ضمن الشروط قال سهيل إن جاءك من عندنا رجل مسلم تبعه وإن صار من عندكم أحد كافرا لا لا يلزم نفسه أنه سبحان الله أخذ عمل بالمثل إذا واحد طلع عن عندنا على عدوكم لا يعمر وإذا واحد طلع عن عدوكم على عندنا لا يعمر لا تقول إذا جاء مسلم ترجعوه وده تفضل من عدد من العليل عدد المسلمين الجعار هم اللي يجيبوا كلمتين دول انا مجدد ابن سهيل بن عمرو سهيل بن عمرو ده وكان كتابه بالله وهو اللي يعمل الصديقين على الصديق ابو جهل ده ابنه ده كان ابوه كان اسلم فحبسه ابوه وغيره بالحديث وحبس السيف ابن ابو جهل يرفع السيف بتاعه ويقدر بالحديد كان حاطط في كل رجل حديد قد كده تعرف اللي يقول لك تنزل عشان شهر مقابله ايه يعني مقابله؟ بيطلعها الجماعه دول عشان يقعدوا يدخلوا صخر الجبال ويربط في رجل كل واحد منهم صخر قد كده على الكهرب جرجره فما يعرفش ايه الصخر فبيدخل واحد مكان يصفر في الصخر طول النهار الخطاب اللي بيرسمه الشوارع والكلام ده وبتاع ده اللي بيكسرهم اللي مساجين الوسيله الغشاء المرتبه. فسؤال عن عرض حديث قبل كده ليه ابي جهل؟ ايه ابو جهل؟ يهرب من مكه الى الحديبيه. بعد مكه الحديبيه تقريبا حوالي 60 كيلو 60 كيلو متر بجمله في الحديث بتاعه. ده ممكن لما يصل يبقى عنده اي نفس ولا هو المهم ان وصل ابو جهل وسهيل بن عمرو لسه ما يعملوش الكلام تبعوا وعيدوا بص كده قال قال يا محمد هذا اول مره قضيه انا لسه بقول لك يجي واحد من عندنا مسلم فيدعوه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا لم نقضي الكتاب بعد كان الناس يعني كلام تشتت عليه شهوية فكها شوية قال له لا قال هبه لي هو ده عشان عشان عشان هو في أو جدد عليك وعليك اللي عايزه قال له لا لا أقضي شيئا ولا أكل شيئا فقال لأبي جدد يا رجال اديني عقل ارجع رجل عمل ايه مسلم يرقص في اولاده يسوق الحديد مسافه 60 كيلو وقد اعيا وجاءه لا بلاش اسقط المسلمين فلما أمر رجع قال يا معشر المسلمين ألا ترون ما أنا فيه وكان قد عزل إلى بالله عذابا شديدا عمر بن الخطاب لم يتحمل هذا الأمر قال يا رسول الله ألست على الحق؟ قال بلى ألست تدور على الباطل؟ قال بلى قال فليس لهم الدليل في دينهم هم لم يصلوا سد عليهم واحنا حمرناهم لم نذكر فيه جنسا ولا عرضا ولا لا ليه ليه نزل هذا الجزء بعد ما أدراه الله الإسلام نزل الجزء ده ويرجع هذا المسكين اللي جاي يديه فين في الأغلال يفجره يرجع هو يروح عشان مين يعني عمر الخطاب الفاحش وأنا أعتقد أن الصحابة كان يدور في صدورهم مثل ما جرى في صدر عمر إلا أنهم لم يجرؤوا على الكلام فقال له قال له لما اعتراض قال لما رحت الثانية وقلت أحاديث كثيرة كان الصحابة على كل لما في كلام ظاهره كأنه يعترض أو لا يلتزم بالحكم أو لا فإذا الصحابة يعملوا على النبي صلى الله عليه وسلم معقول كده ويجري لا يقول من قال لشيخه لما لا يمنع الشيخ معصوم يفعل ما يريد الشيخ وما أقدرش أعترض على الشيخ لأن من اعترض انضرب طبعا ده مصيب بحاجات اللي انا هقول لكم ايه سبب كرامتها من كرامات هؤلاء وده برضه باخلاقهم ها قال الشعراء بن خراسان طبعا كلمه كرامات يعني ايه؟ يعني اصلا لا فعله هذا الشيء ولا يسمى كرامه الا اذا كان حاجه يعني ايه؟ حاجه كده قوي يعني يقول الشعراء بن خراسان الأولياء الجزء الجزء العظيمية التعشير ومنهم الشيخ إبراهيم العريان وكان رضي الله عنه يرفع المنبر ويخطب عريان ده شيخ عليه وجهه رضي الله عنه رضي الله عنه يرفع نمبر مربوط مش أي حاجة ورضي الله عنه هذا من جدا كأنه بيخاطب الصوم نبوغ عمر وخاطب الصوم مندوب عمر ويجعل هذا من كرامات الولي العيان شوف الولي العيان ده بيرقص خطيط شكلها ايه جاءوا في اوقات حيجنوه شوف خطيط بيقول ايه الفضل ده فيصعد المشهد فيقول سلطان دمياط دارلوك بين الصورين جاء قرون الحمد لله رب العالمين فيحصل للناس انتصار عظيم من عيدات مغير ايه كلام ملوش اي علاقه اي معنى هو النظر ينفع يقول مثلا السلطان دنيار باب اللوم بين الصورين جمع القرون الحمد لله رب العالمين في الاركان الخمس شيئا والناس مصبحة جدا جدا وشفت بقى الانشكاح ايه حاله؟ يعني انا طبعا الناس بقول انما ربما لعل ريتما حد لا يرجع فين ايه؟ هذه الخطوه بعد ولد عيال تمام والناس خلاص شوفوا ولد عيال ده كرامه ثانيه كرامه كرامه ثانيه دي شرعا شرعنا على قال وكان رضي الله عنه يخرج الريح بحضرة الأجانب الريح بصوت يخرج الريح بحضرة الأجانب ثم يقول هذه ضربة فلان وقاعد مع الأمراء والوزراء يقول مش عيب عليه نعملها أي واحد من جماعة الأمراء ويحلف على ذلك ده الكلام ده انا جايبه بالضبط من ترجمه ابراهيم العريان من طبقات الاولياء اهو ده ها ويحلف على ذلك فيخجل ذلك الكبير منه الشيخ بن عياض رضي الله عنه لما يقول له فلان عزاه ما يقولش تطور بقى ال- واحد جاء من الكبراء والولاء يقول له ايه عمل المسألة دي؟ وكمان يحلف على ذلك كلامه ومعبوسة بكرامات الوضع اليمين ده هي الكيد ده هي، برضه معبوسة بكرامات الوضع العيال الشيخ الثاني ده أبو بوز كان شغال في الموضوع بص يا عم قال الشعراء الكرامات الأولية يقول الاثنين تقسيمية من 122 لحد 130 صحيح كرامات كتير أوي عدد الصحابة طبعا الراجل يجيب كرامات كلها وإلا هنرفع من بالك فمش يعني كرامة كده حاولت إيه أخف كرامة أقدر منها وكان رضي الله عنه إذا رأى امرأة أو أمرأة راوده عن نفسه والله يا أخوانا أليس راوده يقول لك كتاب في حاجات عشرة رجال لو لازم الجامعة تبقى مش شايف ولا عمرو ولا الجامعة شوف وكان رضي الله عنه إذا لقي امرأة أو أمرأة راوده عن نفسه وحتى تعالى يقع على دينه سواء أكان سواديه أو أميره ولو كان بحضرة والده أو غيره ولا يلتفت إلى الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستعي حكم على شيء وفي الصحيحين ايضا من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يعرف اخاه في الحياه كانه يقول اضر به فقال دعه فان الحياء من الايمان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والايمان قرينان اذا اتبع احدهما فاتبع صاحب الايمان لازم يكون عنده حياء ما عندوش حياء ما عندوش ايمان الاثنين فاتين بعض فهو هل هؤلاء عندهم أدنى حياة فضلا عن البعض من الأولياء فضلا عن أقول هذه كرامات تخيل بني آدم يظن إن دي كرامات ويستدير على ذلك كرامات يبقى بني آدم ده مخبور مخبور إنما الكرامة شيء يشبه صاحبه مش شيء يعرفه وبعد الأساعيد دي كلها يقول لك وكان رضي الله عنه فلذلك أنتجوا لنا جيلا لما تقرا تاريخ الجبل تاريخ الجبل يقول لك ان الفرنسيين دخلوا مصر بمساعده هؤلاء مساعده هؤلاء لان من هؤلاء من يقول ان قصد العدوان اعتراض على قدر الله يقول لك اذا داهم العدو بلدا من البلدان فتواتر على تصدق فقد عرف قدر الله هو ايه قدر الله؟ قدر الله يشفع ابوك يبقى انت كده بتفوت الغلط طب لما انت بتشرب وتروح تتعالج عند الدكتور ده لا مصابنا خد الله ولا محروقين الاثر عليك يعني ها اثروك بتدفع فدية عشان تخرج طب ربنا اثر عليك انهم ياثروك لماذا تدفع فدية؟ لماذا تذهب الى الطبيب؟ اشمعنى ده المصادرة لقدر الله ويبقى رد العدوان مصادرة لقدر الله ليفسر على البلاد الفلانية اللي العدل سلاها والشباب الإسلامي في مواضع متفرقة في تاريخه وعجائبه الأخبار والأخبار دي ذلك أشياء تحتاج إلى أن الواحد يقرأ الكتاب كله والمطاعة ليرى ماذا جاء هؤلاء على أمة الإسلام بسبب هذه التدبير الخاطئة التي نسمعونها على ضد ذلك هناك أشياء من السنة الصحيحة أن شاء الله نذكرها بإذن الله تعالى غدا وبذلك الكفاية والحمد لله رب العالمين